كريم وده للبشر والدقيقة ضوء النجاة والهادي للبشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوه الكتاب فيها عظة قرآن كريم هدى للبشر وهدية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملين مع بعض وقصة سيدنا موسى خرج سيدنا موسى من مصر خرج في يوم وليلة وصل إلى مدين امبارح شفنا اليوم الأولاني لسيدنا موسى في مدين يوم آه، قضاه لغاية ما سقى للبنتين هيحصل ايه النهاردة احنا ما زلنا بنكمل من مشهد امبارح لكن حلقة النهاردة هتكمل العشر سنين بتوع مدين وهتكمل من مطرح ما وقفنا امبارح هو وقفنا امبارح فين انه سقى للبنتين وفاكرين احنا امبارح كنا بنصور في مدين فين كنا بنصور في مدين عند البئر هيتحرك سيدنا موسى خطوتين بعد ما سقى للبنتين والبنتين انصرفوا ويجلس في ظل شجرة زي ما القرآن قال ثم تولى إلى الظل بعد ما سقى على طول احنا النهاردة بنفتح حلقتنا بان احنا هنروح للظل ظل ايه ظل شجرة جنب البئر اللي سقى ليه البنتين ونكمل أحداث حلقتنا النهاردة زي ما عملناها امبارح كلها في مدين نكمل النهارده برضه في مدين في نفس مواقع الأحداث اللي كان فيها سيدنا موسى ونعيش مع سيدنا موسى هيحصل إيه تعالوا نروح نذهب إلى مدين بجوار البئر تحت ظل شجرة عشان نكمل الأحداث مع بعض تعالوا بينا نروح على مدين ورجع سيدنا موسى تاني وحيد في هذا المكان انفض الناس وعادت البنات و- وملقاش حتة يجلس فيها يمكن دي أقرب شجرة للبير جلس في ظلها وأنا عايزك تتخيل حالته خلي بالك ده حبيب الله سبحانه وتعالى ده حبيب الرحمن ده اللي ربنا قال عليه وألقيت عليك محبة مني على فكرة يا جماعة سيدنا موسى في حالته ديا وهو يشعر بالوحدة وهو شاعر إن الدنيا كلها اتغيرت عليه في لحظة وهو في هذا المكان لازم تفتكر إن ده حبيب الله ده اللي ربنا زي ما بقولك قال عليه وألقيت عليك محبة مني لا يمكن تشوفه لما تحبه يعني أنا عايزك تتخيل لما تشوف سيدنا موسى يوم القيامة أول ما تشوفه ترمومتر إيمانك ترمومتر ان انت دليل انك من المؤمنين لا يحب الا مؤمن اما الظالمين فما يحسوش ناحيته باي شيء لان هو عدو الظالمين وهو نصير الضعفاء كل مؤمن يشوفه يحبه يوم القيامة يعني هتيجي يوم القيامة أول ما تشوف سيدنا موسى لو حبيته ده من دلائل إيمانك لو ما حسيتش فتخيل مع ذلك هذا سيدنا موسى حبيب الرحمن اللي بعد شوية هيبقى كليم الله اللي يفوز بهذه المنزلة الآن هو وحيد في هذه الصحراء تخيلوا الصحراء دي كده مفيش فيها أنيس ولا جليس ولا بشر يعني غير مأهولة بالسكان الآن فما بالكم من قلب من 3000 سنة كانت عاملة إزاي سيدنا موسى راح في ظل الشجرة وتحس آه، راح في ظل الشجرة بجسده وراح في ظل رحمة ربنا بروحه وقلبه ملوش مكان فذهب يجلس تحت هذه الشجرة وعايزك تتخيل حالته ولسانه بيقول هذا الدعاء لقى نفسه بيقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ممكن تحس هذا الدعاء ممكن تكتبه وتقوله لما تكون حاسس بضعف في حياتك ممكن تستخدمه م- ممكن تيجوا نقف عند هذا الدعاء شوية ونحس بيه تع- تعالوا نعيش معاه شوية و- و- ونجلس في ظل الشجرة ونعيش تحتها كأن سيدنا موسى كان قاعد هناك وتخيلوا في ضعفه في حاله وهو قاعد هناك تعالوا نعيش معاه شوية رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير خلي بالكم يا جماعة ده مش أول دعاء تعالوا نعيش مع القرآن يعني تعالوا نعيش مع القرآن ونحب القرآن سورة القصص سورة القصص اللي بتحكي قصة موسى زي ما بقول لك من أول الآية 15 لغاية الآية 21 أو لغاية الآية 23 عارف في كام دعاء حوالي خمس أدعية في ست آيات خمس أدعية شوف كل حركة لسيدنا موسى وراها دعاء ها قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين قال ربي الآية اللي بعديها بعد شوية قال ربي نجني من القوم الظالمين بعدها عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وبعديها كم دعاء وبعدين دلوقتي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير في كل خطوة دعاء وأقول لك حاجة وكل الدعوات استجابت قال رب اغفر لي فغفر له قال رب نجني من القوم الظالمين اهو جاء ل... جاء لمدين وعسى ربي ان يهديني سواء السبيل وصل وعرف يوصل في الطريق لغايه ما وصل الى مدين رب اني لما انزلت الي من خير فقير هتستجاب ايضا يا اخوانا ادعوا يا شباب يا نساء يا رجال الدعاء الدعاء في كل خطوة في حياتك في كل أزمة في حياتك في كل غم وهم في كل احتياج في حياتك الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه يقول يا رب يا رب ثم يردهما صفرا خائبتين ربنا يستحي واحد من العباد بيقولوا له كيف عرفت الله فقال عرفت الله بإجابته الدعاء ما ردني أبداً عمره ما ردني فعرفت تعرفوا ازاي تعرفوا باجابته لدعاء ب- باجابته لدعاء واوعوا تقولوا يا جماعه يعني يا عم يعني ما هو ربنا عارف بحالي ليه ادعي ما هو ربنا عارف كل حاجه ابدا والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسال الله يغضب عليه هو يحب يسمع صوتك يحب يشوف ايديك مرفوعه اليه شوفوا ال- بني اسرائيل بعد ما سيدنا موسى بقى نبي بيقولوا له لما ندعو الله وهو أعلم بحالنا فرد عليهم سيدنا موسى رد جميل جدا قال يا رب سي- سيدنا موسى سأل ربنا قال يا رب بني إسرائيل يسألونك لما يدعوك وأنت أعلم بحالهم فأوحى إليه الله يا موسى إني أعلم بحالهم ولكني أحب أن أسمع ضجيج دعاء عبادي في الدعاء حتى إذا رفعوا أكفهم بين يدي وتوسلوا إلي كنت لهم أكرم الأكرمين وأجود الأجودين تاني نعيش قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير شوفوا كلمة فقير دي وتخيلوا هو قاعد في ظل هذه الشجرة وهو بيقول له يا رب أنا فقير أنا بلا مأوى أنا بلا أهل أنا أنا أنا عدت فقير يا رب أنا ليس لي أحد أنا كنت الأ- يا الأمير موسى ابن القصر الأمس قاعد في ظل شجرة في هذه الصحراء الواسعة أمام هذا البير وبيقول له يا رب أنا فقير تحسوا بإيه؟ تحسوا إن سيدنا موسى رايح لربنا بضعفه بذله على فكرة يا جماعة دي أحلى عبادة والله احلى عباده ايه احلى عباده يوم ما تروح لربنا بمسكنه بضعف بذل روح له بفقرك يمدك بغناه والله روح له بضعفك يمدك بقوته روح له بذلك يمدك بعزه قل له يا قوي اهو سيدنا موسى يعني هو سيدنا موسى بيقول هذا المعنى وهو بيقول له فقير قل له قل له يا قوي من للضعيف الا انت قل له يا غني من للفقير الا انت قل له يا عزيز من للذليل الا انت روح له احد العلماء بيقول طرقت الابواب الى الله فوجدتها ملأى فطرقت باب الذل خبطت على ربنا من باب الضعف والمسكنه فوجدته فارغا ما حدش بيروح لربنا من الباب ده فدخلت وقلت لكم هلموا خلي بالكم الكلمتين اللي قالهم سيدنا موسى احيانا على فكره تقول دعاء صغير يكون الدعاء ده يفتح ليك عند ربنا ابواب كبيره تقوله بس تقوله بصدق سيدنا موسى وهو مستشعر الذل الى الله احلى عباده تدخل بيها على ربنا بيقول له يا رب انا فقير انا فقير على فكره الدعاء ده من اللي اهل سيدنا موسى يبقى كليم الله هتقول لي ازاي لما سيدنا موسى ربنا كلمه فقال له يا موسى أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أنت عارف لنا اصطفيتك يا موسى فقال لا يا رب فقال له الله يا موسى إني قلبت عبادي في زمانك ظهرا وبطنا قلبت عبادي كلهم فلم أجد نفسا أذل لي منك لقيتك أكتر نفس متذللة إلي فأحببت أن أرفعك بين عبادي بذلك لي شفتوا حالة سيدنا موسى بس لاحظ كمان حاجة في تركيبة الدعاء حلوة قوي رب إني لما أنزلت إلي من خير مش بقول لكم احفظوا هذا الدعاء وعيشوا معاه يا جماعة وادعوه ادعوه بفقر مش مجرد ترديد كلام حسوا حسوا زي سيدنا موسى ما حسوا رب إني لما أنزلت إلي من خير حط كلمة الخير قبل ما يقول له أنا فقير يعني إيه قبل ما يقول له يا رب انا محتاج وتعبان الاول قال له خيرك عليا كتير ذكر خير ربنا عليه الناس يا جماعه لما بتتزنق اول ما تيجي تدعي تقول يا رب انا عندي مشاكل كذا وانجدني في كذا و و سيدنا موسى ما ابتداش كده الأول ده أنت خيرك عليا كتير رب إني لما أنزلت إلي من خير ده أنت أنقذتني من الذبح وأنا رضيع وردتني إلى أمي وعملت معايا وخيرك عليا كتير بس أنا دلوقتي فقير نفسية سيدنا موسى وهو قاعد هنا تحس إنه مش ساخط خلي بالك ده من 8 أيام كان الأمير موسى النهاردة مش لاقي ياكل دعاء مع تذلل اثناء الدعاء مع ذكر انك تبدا تقول له ده انت اعطتني واعطتني وقبل ما تقول شكواك جربه جربه رب اني لما انزلت الي من خير فقير بالتك... بالتركيبه الدعاء دون كانت نتيجته ايه فجاءته احداهما هو لسه مكانه تخيل ما هو ما فيش حته يروحها ما هو ملوش الا ظل الشجره دي يعني المكان اللي هو فيه ده هو ده مأواه وبيته ما عندوش حته تانية وهو في هذا المكان فاذا بالفتاه تاتيه بسرعة فجاءته والفاء للسرعة ملحقش يعني يا دوب دعا الدعاء فإذا بالفتاة رجع إجابة الدعاء فورا إن أبي يدعوك أبويا يدعوك إلى عزومة تعالى تاكل عندنا أبويا يدعوك يا شفتوا يا جماعة نصرة الضعيف عاملة إزاي في أقل من نص ساعة هو لسه عند البير هناك ده مفيش خطوتين من هنا كان كان اكرم البنت مفيش خطوتين وجه قعد في الظل هنا تعال يا موسى الى الاستقرار والطعام والمأوى والسكن وبعد كده الجواز كمان في ايه في نص ساعه شهامه صقلهم فربنا اعطله بصوا يا جماعه هقول لكم على حاجه في قانون اسمه قانون الارتداد يعني ايه قانون الارتداد قانون الارتداد معناه سيدنا جبريل علمه للنبي قانون الارتداد اللي سيدنا جبريل علمه للنبي بيقول له يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به فإنك مجازى عليه قانون الارتداد تعمل الخير لازم يرجع لك تتصدق لازم ترجع لك فلوسك وأكتر أضعاف مضاعفة تكرم ضعيف لازم يترد لك خير وبركة عليك وعلى أهلك تقف جنب منتين زي سيدنا موسى وتقعد في الظل يجولك لغاية عندك يقول لك اتفضل إلى المأوى والسكن و و و و ثم الزواج بعد ذلك جرب قانون الارتداد على فكرة ده قانون في الحياة كله شوفوا في كل الدنيا مش بس في الخير ازاي الدورة الدموية تبدأ من القلب يضخ الدم لازم يرجع له الدم تاني دورة الماء السماء تنزل المطر على على الارض لازم تتبخر وترجع لها تاني ده قانون في الحياه تعمل الخير لازم يرجع لك لازم يترد لك يلا يا جماعه اشتغلوا وكل واحد يقلد سيدنا موسى حط سيدنا موسى قدامك نصير الضعفاء وقول هقلده وقول هنصر الضعيف طب هي جاءته ازاي هو ايه اللي حصل هما البنتين خانوا- خدوا الغنم ورجعوا الى ابوهم رجعوا لأبوهم أبوهم استغرب أول مرة يرجعوا من سقي الغنم بسرعة عادة بيتأخروا وبيجوا بعد ساعات طويلة لأن بيسقوا آخر ناس بعد ما الأقوياء يسقوا لكن المرة دي رجعوا بسرعة وتعجب الأب الشيخ الكبير وسألهم إيه اللي رجعكم بسرعة فقالوا له شاب عجيب قوي في التلاتين من عمره لابس ملابس مش من لبس أهل البلد دي لابس ملابس المصريين قوي قوة غير عادية رفع الصخرة لوحده شهم جدا ما طلبش مننا أجر ولا وقف يتكلم معانا سألنا وتولى في ظل شجرة ثم تولى إلى الظل الشيخ الكبير عنده فراسة حس إن الإنسان ده ما يتعوضش وكمان عنده شهامة إذا كان موسى أكرم عليه السلام أكرم البنتين فالراجل دون مش أقل شهامة من سيدنا موسى ويبعت بنته روح اندهيهولي زي ما أكرمكم لازم أكرمه فجاءته إحداهما فجاءته بسرعة فجاءته إحداهما بس شوف حلاوة القرآن وهو بيوصف شوفوا معايا الآية آه، 25 وشوفوا حلاوة القرآن وهو بيوصف مجيء البنت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أبويا بيدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا بس الجميل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء كلمة استحياء مبالغة في الحياء من أحلى صفات المرأة انها تكون حييه وربنا بيسجل الصفه دي في البنت دي اللي هتبقى زوجة موسى بعد شويه في منتهى الحياء مشيتها فيها حياء وبعدين شوفوا حلاوة ال- القرآن تمشي على استحياء كأن ال- الحياء دون سجادة مفروضة في الصحراء وهي ماشية عليها ماشية فوق الحياء تمشي على استحياء وممكن تقف وتقول فجاءته إحداهما تمشي وبعدين تقوم قايل إيه على استحياء قالت فهي بتمشي على استحياء وبتتكلم على استحياء والأرض مبسوطة حياء إيه البنات دون خليني أقول لكم حاجة يا بنات وخليني أقول لكم حاجة يا شباب يا شباب اوعى تتجوز بنت مش حقيقية اوعى تعمل كده اتجوز بنت زي اتجوز امرأة زي اللي هيتجوزها سيدنا موسى دلوقتي كل أول صفة في زوجة موسى حيية اتجوز واحدة زي دي خلي بالك وانتوا خلي بالكوا يا بنات انت عارفين اوعي تقولي خليني ابقى منفتحه وروشه والبس عريان علشان الشباب يتجوزوني علشان اسهل جوازي ابدا انت عارفه الشباب بيقولوا ايه الشباب بيقولوا والله العظيم بينهم وبين بعض بيقولوا على البنات كده بيقولوا دي للهزار ودي للجواز بيقولوا دي للفن اه ودي حقيقية دي للجواز فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وشوفوا من حيائها ما قالتلوش تعالى كل عندنا لانها هتقول له تعالى كل عندنا فيتخض إيه انت مين يعني فتقول له لا لا لا ده انا اقصد بابا لا لا لا على طول اول ما ابتدت ان ابي ما هي ما اتكلمتش هو بابا اللي بيقول ان ابي يدعوك ليجزيك يا احنا عايزين نكرمك عشان الشهامه عشان النصره الضعيف اللي انت عملتها احنا كمان كرمه واحنا كمان شهمه ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا اتفضل عندنا جاء الفرج يا سيدنا موسى خلي بالكم في هنا حاجه لطيفه قوي ممكن سيدنا موسى يقول لها مش انا واحد تاني بقى يقول لها ايه مش انا اللي اخد اجر على ان انا او اجازه على الشهامه بتاعتي انا اسف انت ما تعرفيش انا مين لا سيدنا موسى راح ليه سيدنا موسى بيتعامل مع وضعه الجديد بمرونه سيدنا موسى عارف ان هو ما عادش الامير موسى و- وراضي بقضاء الله وبيتعامل مع مع وضعه الجديد يا سلام ناس كتير على فكره مفتقده المرونه شوف طول ما احنا ماشيين مع القران ومع قصه موسى كل كلمه وراها معنى وراها درس وراها خبره للحياه وهي قصه سيدنا موسى كده عشان كده هي اطول قصه في القران مليانه خبرات للحياه ودخل على الشيخ فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له كل حاجة من مولده بفرعون عمل ع- معاه ايه انه اتربى في فرقة فرعون ان هو وقف جنب بني اسرائيل نصر الضعيف ان دي قصة حياته ان هو وقف جنب الراجل الضعيف فقتل الراجل غصب عنه ففرعون دور عليه وكان عايز يقتله فحكى له القصة من الالف للياء فلما جاءه وقص عليه القصص اول كلمة قالها له الشيخ ايه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين خلي بالكم سيدنا موسى كان محتاج ياكل ويشرب لكن كان محتاج اكتر من كده الامان هو بقاله 8 ايام مش عارف نجا من فرعون ولا لا اول كلمه سمعها في مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين لاحظ معايا ملحوظه جميله قوي هو اخر كلمه قالها ايه وهو طالع من مصر شوفوا الايه كام الايه 21 قال رب نجني من القوم الظالمين فالراجل قال له نفس الكلام قال نجوت من القوم الظالمين تخيل ايه ايه قيمتها انت عارف لما تدعي دعوه فتحصل زي ما دعيت بالظبط وتلاقيها حصلت بعد ايام زي ما انت قلت حصلت يعني سيدنا موسى قال ربي نجني من القوم الظالمين فلقى الراجل بيقول له الكلمه اللي هو عمال يقولها 8 ايام نجوت من القوم الظالمين كان ربنا بيقول له انا سمعتك يا موسى انا سمعتك يا عبدي يا جماعه ادعوا ادعوا الدعاء مستجاب ادعوا انصروا المظلوم قانون الارتداد هيرجع لك الخير تاني يا جماعة تذللوا إلى الله شوفوا الدروس اللي عمالين يا جماعة خلي الذل يملأك يا رب أنا فقير أنا ماليش غيرك شوفوا العطاء اللي عمال يجيله لاحظ معايا ملحوظة ملحوظة جميلة جدا إيه قانون احفظه بين العسر واليسر دقائق بين الكرب والفرج شبر واحد ازاي سيدنا موسى من دقايق بلا مأوى بلا طعام بلا عمل بلا شغل بلا عائلة بلا بلا أمان بعد دقايق في رمي في ايه في, في نص ساعة بنت راحت وجدت فجاءته إحداهما هيرجع له الأهل والسكن والله يا جماعة بين العسر واليسر دقائق إن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا بين بني إسرائيل وسيدنا موسى وهم قدام البحر وفرعون وراهم وبين إن البحر يتفتح وينجو رمية عصاه يرمي عصايته ينجو بين ام موسى الملهوفه على ابنها اللي كان هيتذبح من فرعون وبين ان هو يرجع لها في حضنها نص يوم بين العسر واليسر خلي عندكم حسن ظن بالله بين العسر واليسر شبر صغير بسرعة العسر يتقلب يسر عندك ثقة في الله كده والله لو كان العسر لو كان الكرب لو كانت الشدة في صخرة محشورة جوه جبل لجه اليسر بفضل ربنا وطلعها ربنا سبحانه وتعالى كريم وعند ظن عباده بس انت وري ربنا من نفسك تذلل ودعاء ولجوء دون سيدنا موسى ودي اللقطات وتبدأ حياة جديدة من ظل الشجرة اللي احنا عايشين فيها من الكرب والغم من الألم من التذلل إلى الله والدعاء للفرج واليسر بإيه؟ بنصر الضعيف تعالوا نكمل بقية حياة موسى قرآن كريم وده للبشر وهدية سيعيش سيدنا موسى عشر سنين من سن 30 سنة إلى سن 40 سنة في هذا المكان وهو بدأ ي- ي- يقرب من هذه العائلة اللي هم بقوا أهله وبدأ يتعرف عليهم وبدأ يكون قريب من الشيخ وبدأ الشيخ دون يكون أنيس ليه وصديق ليه وبدأت المودة تزيد وإذا بالفتاة هذه البنت الحيية وفي نفس الوقت القوية دي رعية غنم وعلى فكرة بنات قليلين اللي يعرفوا يجمعوا بين الصفتين تلاقيها حيية وما بتعرفش تتحرك في الدنيا وبسكوتة كده ومنكسرة أو تلاقيها قوية وناشفة وما عندهاش حنية البنت دي تجمع الاتنين حيية وقوية رعية غنم لكنها كمان عاقلة جدا وناضجة جدا وفاهمة دنيا إذا بالفتاة تطرح فكرة ما حدش فكر فيها يا أبت استأجره ما تيجي يشتغل عندنا يشتغل عندنا ايه يرعى الغنم معقوله معقوله ابن فرعون معقوله ابن القصر يعيش هنا يرعى الغنم دول م- م- هيقدر هيقبل الفتاه قالت يا ابت استاجره تع... خليه يشتغل عندنا احنا تعبنا من رعي الغنم خليه يشتغل ان خير من استاجرته وقالت له الايه الجميله جدا ان خير من استاجرته القوي الامين وسالها ابوها عرفت منين انه قوي امين قالت له عرفت انه قوي لانه شال الصخره لوحده وعرفتي امانته منين يا جماعه البنت تعرف امانه الراجل من لفته عينه إذا كان أمين عليها ولا لأ هي شافت أمانة يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين الفتاة دي فاهمة دنيا على فكرة دي جمعت صفات الموظف الكفء يعني لما تيجي تدور على واحد تشغله اسمع كلام هذه الفتاة قوي كفء أمين ما يسرقكش جمعت صفات اللي احنا بنقعد ندور عليها والصفات دي غالية قوي والله يا ترى يا مسلمين يا شباب فيكم ناس كتيرة قوية أمين يا خسارة قليلين أنا آسف إن أنا بقول كده هاتولي الناس دول اللي يعرف في نفسه قوي أمين يقول لنا عليه هم دول اللي يعزوا الإسلام وينصروا الإسلام الفتاة دي يقول لك من أكتر الناس فراسة قالت له هو ده يا بابا ده ما يتفوتش إن خير من استأجرت القوي الأمين لكن الشيخ عنده حرج معقولة نعرض على أمير مصر يشتغل عندنا راعي غنم بالأجرة معقولة يقبل ويعيش في الصحراء دي يرعى الغنم وال- والصحراء اللي فيها عقارب وحيات ويتلدغ مرة و- وعقرب يقرصه مرة ابن القصر هيقبل لو انت مكان سيدنا موسى تقبل ولا ما تقبلش يعني فكر كده وقول لي لو انت مكانه لو انت سيدنا موسى في الموقف ده تقبل اقول لكم الشباب دلوقتي بيقولوا ايه انا انا افضل في بطاله ولا اني اشتغل انا لا ده انا درست واشتغلت ده انا اتعلمت تعليم ده انا درست في الحته الفلانيه وبعدين ده مش المرتب اللي انا اقبل بيه انا لازم اقبل بمر قبل سيدنا موسى ليه قبلت يا سيدنا موسى قيمه العمل البطاله لا اشتغل مرن شخصيه سهله شخصيه مستعده تتعامل مع الحياه لما تعلى ولما تنزل شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اتاني جبريل فخيرني بين ان اكون ملكا نبيا او عبدا نبيا فاخترت ان اكون عبدا نبيا اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر الدنيا كده والانبياء كده وسيدنا محمد كده وسيدنا موسى كده لما الدنيا تتقلب عليك هيبان معدنك وهيبان انت ساخط على ربنا ولا راضي احيانا مش هتقول انت ساخط ولا راضي لكن من تصرفاتك تصرفاتك ايه يا سيدنا موسى راضي ايه الدليل قبل عشان قيمه العمل بس شوفوا بقى ايه مش الايه بتقول ولتصنع على عيني انا انا بحب الايه دي قوي يا جماعه احنا في طول رمضان بنقعد ندعي يا رب ارضى عننا ليله واحده مش كده يا رب انظر لنا بعين الرضا ولو ساعه واحده لكن تخيلوا بقى سيدنا موسى عمره كله لتصنع على عيني هيصنع على عين ربنا ازاي عيش في الصحراء يا سيدنا موسى عيش في وسط الغنم هنا ايه اللي هيحصل لا بقى خبرات حياه لا خلي بالكم خبرات رهيبه ثلاث بيئات لغايه دلوقتي يعني ايه ده عاش في القصور وعاش في وسط بني اسرائيل الضعفاء الفقراء وعاش في وسط البدو والصحراء ثلاث بيئات ثلاث اعراق وجنسيات سيدنا موسى مش عنصري سيدنا موسى منفتح متعايش مع كل الجنسيات ايه اللي خلاكوا يا بني اسرائيل تنسوا نبيكم تنسوا انه مش عنصري جبتوا منين العنصريه سيدنا موسى ثلاث اعراق ثلاث جنسيات ثلاث بيئات مختلفة، ثلاث لغات، خلي بالك سيدنا موسى دلوقتي معاه ثلاث لغات، معاه العبرية لغة بني إسرائيل، ومعاه الهيرو- الهيروغليفية لغة المصريين القدماء، ومعاه العربية. أهل مدين عرب. سيدنا موسى عاش في وسط العرب، واندمج في وسط العرب عشر سنين. ياه هيعيش سيدنا موسى هنا عشر سنين وقبل وهياخد كمية خبرات ولتصنع على عيني لا وحاجة تانية كمان مهم ان هو يبقى موجود هنا اعرف الصحراء يا سيدنا موسى ليه اعرف الصحراء انت هتعيش فيها مع بني اسرائيل 15 سنة لازم بني اسرائيل يلاقوا قائد مش متردد في معرفة الصحراء ده هم بني إسرائيل ممكن يتلووا ويتركوا أي حد يقودهم ل- لو شكوا لحظة أنه مش قادر يقودهم يا موسى أنت خبير بالصحراء أكتر منهم ده هم هينبهروا لما يرجعوا للصحراء تاني ويمكن يرجعوا لنفس الأماكن على فكرة سيدنا موسى رجع لأماكن قريبة من مدين اللي احنا بنصور فيها الآن لازم يلاقوا سيدنا موسى خبير في الصحراء عشان كده ربنا هيقعده هنا عشر سنين لا وحاجة تانية يا سيدنا موسى عيش كمواطن عادي مش هو كان من شباب يقول يا رب انا ذليل بين يديك انزل يا سيدنا موسى انزل لناس الغلابه لو فضلت ابن القصر مش هينفع تقود بني اسرائيل انزل عشان لما ترجع لبني اسرائيل تعرف تقعد معاهم على الطبليه وتاكل معاهم خس وجزر و- وفجل وبصل عشان تعرف تعيش مع الغلابه انزل انزل عيش مواطن عادي مش امير لا وحاجه تانية كمان مهم ان هو كده اتعب يا سيدنا موسى وكل من عرق جبينك وشقه وض- وشوف ازاي لقمه العيش عشان دي خبرات كبيره بتيجي في الحياه كل ده كل ده هيتعلمه هيتعلمه سيدنا موسى في العشر سنين لا وهيتعلم حاجة تانية الصحراء السماء السكون يا شوفوا وانا ساكت دلوقتي مفيش غير حركة ال- الماعز البطيئة هو كان عايش في صخب المدينة وضوضاء المدينة تعال لنوع جديد من العبادة عبادة ايه؟ عبادة التفكر الله على العبادة دي محرومين احنا منها في المدن اخرجوا مرة للبر يا أهل الخليج اخرجوا للبر يا أهل مصر اخرج في يوم بعيدا عن ضوضاء المدينة عيش مع ربنا لوحدك تفكر في خلق الله في رمضان العبادة دي حلوة قوي خلي بالكم العبادة دي عشر سنين لسيدنا موسى عشان يبقى نبي والعبادة دي التفكر عشر سنين لسيدنا محمد في غار حراء عشان يبقى نبي النبي قعد في غار حراء وصورنا فيه وسيدنا موسى قعد هنا وصورنا فيها ولعل ربنا جابنا للحتتين في خطى الحبيب صورنا هناك وفي مدين صورنا هنا عشان نفتكر عبادة التفكر بالله عليكم يا جماعة أحيانا تفكر ساعة خير من عبادة سنة دي العبادة اللي بتأهل الأنبياء يبقوا أنبياء اعبدوا ربنا بالعبادة دي عبادة التفكر والخشوع وال... وإنك تعيش مع ربنا سيدنا موسى اتعلم في مصر ايه؟ الحياه العمليه والعلم والتفكير وحياه القصور والبروتوكولات والتعامل مع الملوك وعدم الرهبه من فرعون، ما بيخافش من فرعون، طب واتعلم هنا ايه؟ الزهد التفكر الهدوء النفسي يا سلام كل ده بيجسده آية واحدة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني والله يا جماعة أقول لكم حاجة أنا مشتاق أقابل سيدنا موسى بحبه قوي أنا وأنا بحضر البرنامج ده أنا حسيت بيه قوي أصل خلي بالكم أنا بحبه عشان بحب القرآن ده تلت القرآن سيدنا موسى والصحابه كانوا بيحبوه قوي ويستشهدوا بكلامه كتير قوي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تفضلوني على موسى النبي كأن النبي خايف ان احنا نقول ما هو إن سيدنا محمد نبينا وسيدنا موسى مش نبينا لا لا تفضلوني على موسى لا تخيروني على موسى وبعدين يقوم قايل لك حديث عجيب قوي فإني أفيق يوم القيامة من ص- من الصعقه ما احنا كلنا هنصعق يوم فاول من يفيق فالنبي بيقول لك فانا اول من افيق يوم القيامه فاجد موسى متعلق بقائمه من قوائم العرش يدعو الله عز وجل لا ادري افاق قبلي مش عارف هو افاق قبلي ولا هذه يوم صعق ح- هنشوفها في حلقات قادمه ياه مقامك كده يا سيدنا موسى والله على تواضعك يا رسول الله وانت بتقول لا تفضلوني على موسى واحنا نعلم ان خير خلق الله انا سيد ولد ادم ولا فخر لكن عند موسى اوعوا تعملوا عنصريه وتفرقوا بيني وبين موسى هيعيش هنا عرض الاب عايزينك تشتغل عندنا راعي غنم لمدة عشر سنين لكن الأب يا سلام على الأب الأب حساس وذكي إزاي؟ الأب حس إن بنته الحيية المؤدبة بتتكلم عن سيدنا موسى ب... بشيء فيه مدح قوي أمين الاب اللي فاهم بنته الاب الصديق يا ريت عندنا اباء اللي حاسس باحتياجات بنته اللي حاسس ان بنته ب- بتظهر كلمات رقيقه مؤدبه نظيفه في اعجابها بهذا الشاب فكر الاب فكره طب وليه ما يتجوزش بنتي الاب حاسس ببنته يا اباء يا ترى انت حاسس ببنتك بنتك كبرت لازم تحس بيها بنتك ما عادتش طفله سيدنا موسى هيدخل البيت ويعيش في البيت فاذا بالاب يعرض على سيدنا موسى يعرض عليه ايه فكره الجواز يا سيدنا موسى كل الخير هيجي لك الان يعرض عليه اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني تشتغل عندي ثمانية حجج ثمان سنين فان اتممت عشرا لو كملت عشر سنين فمن عندك يبقى يبقى كتر خيرك وهيوافق سيدنا موسى على الجوازه ايه ده هو سيدنا موسى عنده كام سنه عنده 30 سنه دلوقتي ايه ده هو لسه ما اتجوزش؟ انت عايز تقول لي ان امير مصر ابن فرعون ما اتجوزش لغايه سن ال 30 يا عم ده امراء مصر كانوا بيتجوزوا في ال 17 وال 18 ده كل بنات مصر تتمناه لا ما اتجوزش سيدنا موسى ليه ما اتجوزش لو اتجوز مصريه مش متكافئه معاه هو من بني اسرائيل هو مقدر وضعه والتكافؤ مهم سامعين يا بنات التكافؤ مهم حتى لو كانت مؤمنه في فرق في فرق كان اجتماعي بين المصريين وبين بني اسرائيل سيدنا موسى واعي للنقطه دي ما ينفعش يتجوز مصريه طب ما يتجوز واحده من بني اسرائيل ما يقدرش لان فرعون هيقهره ولان فرعون مش هيقبل ففضل طول ما هو في مصر مش قادر يتجوز هيتجوز هنا هيتجوز سيدنا موسى نبينا ونبي بني اسرائيل هيتجوز واحده ايه عربيه وحط تحتيها 100 خط سيدنا موسى مش عنصري دي شريكه حياته شريكة حياة نبي بني إسرائيل العربية تاني بقولها بمنتهى القوة يا بني إسرائيل نبيكم ما كانش عنصري اتعلمتوا منين العنصرية تعالوا نكمل مع سيدنا موسى
قرآن كريم هدى للبشر وهدية
عشر سنين يا اخوانا عشر سنين مع راعي الغنم اشمعنى راعي الغنم اشمعنى دي المهنه اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لسيدنا موسى خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بعث الله نبيا الا وراعى الغنم ما فيش نبي ربنا بعته الا وراعى الغنم قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا كنت ارعى الغنم لخالاتي في مكه كنت كنت وانا صغير برعى الغنم سيدنا موسى عشر سنين اشمعنى راعي الغنم بيعلم الصبر وهو لازم يصبر على بني إسرائيل بيعلم الحلم بيعلم عدم العجلة خلي بالكم سيدنا موسى إلى الآن فيه عجلة هذه العجلة عشان يبقى نبي الله يبقى من أولي العزم من الرسل الصابرين لازم العجلة دي تتعالج ولتصنع على عيني تتعالج بإيه؟ ارعى الغنم يا سيدنا موسى عشر سنين لتزول العجلة تعلم الحلم والصبر وتتفكر وتصبر يا وبدأت العصا تظهر في حياة سيدنا موسى هي عصا للغنم ولا يدري أن العصا ديا سيصنع بها الله معجزات عظيمة هو لما صبر على العصا من أجل الغنم جعل الله له هذه العصا بصبره بإخلاصه سبب في عزة كبيرة ونصرة كبيرة يا ترى مين اللي أهدى لسيدنا موسى العصا يا ترى حماه يا ترى مراته ما هي اللي علمته رعي الغنم يا سلام عشر سنين مع رعي الغنم قيمة الصبر عايز تكون حاجة كبيرة لربنا وريني الصبر عندك قد ايه وريني لو ربنا عرضك لموضوع فيه صبر ومشقة تستحمل ولا تزهق انا اول مرة في حياتي اقف الموقف ده اول مرة اقف و- واكون قريب من الغنم واتخيل حياه راعي الغنم وهو واقف معايا و- و- وبشاهد شيء عجيب ازاي بيسوس ها ال- الغنم والله يا اخوانا والله والله والله اصبر مع ربنا لو عرضك لاختبار اصبر اصبر وشوف هيرفعك قد ايه زي ما رفع موسى مش موسى عشر سنين مع راعي الغنم لكن هو فين الان فين في السماء السادسة شايف منزلته فين في السماء السادسة تخيل المكان اللي فيها سيدنا موسى الدنيا بسيطة بس اصبر على أوامر الله رعي الغنم عشر سنين سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول عن عصايه دي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي سبحان الله أنا أول مرة أفهم المعنى دون شوف سبحان الله نبي يرعى الغنم عشر سنين أنا بقالي ساعتين بحاول أقف جنب الغنم آه، حسيت بعجزي وحسيت بضعفي حسيت إن هم تعبوا كتير قوي وشافوا الدنيا كتير قوي علشان يقدروا يقودوا أمم عايز ربنا يكبرك وتعمل حاجة للإسلام اتحمل المشاق احتك اتعلم ارمي نفسك في انك تتعلم في حاجات كتير عشان تطلع في يوم من الايام راجل تشيل الاسلام على كتافك احنا دلوقتي ال- المكان اللي احنا بنصور منه هو المكان الوحيد اللي جايب مدين كلها يعني اخترنا نصور مكان يوريك بعد المكان اللي كان عايش فيه سيدنا موسى دي كل اللي ورانا ديا بلدة مدين ولو تفتكروا الشجر اللي هناك دون هو المكان اللي كنا فيه عند البير بس اخترنا نصور من مكان يكشف لك أرض مدين بالكامل هنا عاش سيدنا موسى وهنا كان موجود وبنصور ورانا زي ما انتم شايفين آه، بيت صغير هو مش بيت الحقيقه هو خيمه من خيش بسيطه قوي قوي قوي دي البيوت اللي كان زيها بيعيش في شبهها بيعيش الرعاة وما زالوا بيعيشوا من 3000 سنة إلى الآن مثل الرعاة في مثل هذه المناطق بيعيشوا في مثل هذه الخيام من خيش ياه هنا في حتة خطيرة قوي الأمير موسى اللي كان يسكن في قصر فرعون اللي هي كانت أم الحضارة وبتقود الدنيا هيعيش في خيمة زي دي عايزين نتعلم إيه الدنيا مش ثابتة يا إخوانا الدنيا بتطلع وبتنزل لما تنزل بيك ارضى عن قدر ربنا ولما تعلى بيك اشكر ربنا عايزين نتعلم واحنا بنبص على الخيمة دي حديث النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له زي سيدنا موسى ما هنشوف وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن بالله عليكم الدرس الكبير من الخيمة دي لو الدنيا اتقلبت بيك اوعى تتكسر أو اوعى تسخط على ربنا أو اوعى تقول أنا ساكت وراضي وحقيقة أمرك إنك غضبان ومش راضي ارضى عن ربنا خليك مرن زي سيدنا موسى خليك بتتعامل مع رضا رب مع قضاء ربنا بمنتهى الرضا يا سلام يا سيدنا موسى اتعلمنا منك النهارده درس كبير قوي الامس الامير موسى واليوم موسى راعي الغنم يعني سيدنا موسى بيعلمنا حاجات كتير قوي قوي قوي حلقه النهارده مليانه معاني آه، انا بعد الحلقه دي ان شاء الله راضي عن ربنا برضا موسى عليه السلام عن ربنا تعالوا نتعلم المعنى ده ونعيش معاه بصوا على الخيمه كويس
كتاب الله رب العباد سواه يبقى لنا طارة نور وخير قرآن كريم وده للبشر وهدية وهدية طوق النجاة والهادي البشرية في كل حرف سواء بين السطور معجزات في كل قصة جوه الكتاب في عظة